خنبران فيوت نم بشير نم ببنا وماتواب أنود نوت آمين بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين بمنكس خسمة إنداد جنصا جماين أباص المكتبة الصوتية لللفظ الصحيح القديم بس خسمة إما شسناو نمشمان التسجيل المائتين وثمانية مئتين وثمانية بسو أدس مروت سو جوديون أبريليوس شو بسيتشا خمناسو إمبجن ميسي أداسو مد ششف إمبرموتي شو ششفشا نمسنود مرديروس الجمعة المبارك 25 أبريل 1986 للميلاد الموافق 17 برمودة 1702 للشهداء كبتو أرابيكا بسخسمة إمهشمان إندادي جنساجن كبتو أرابيكا التسجيل الثامن للمحادثة القبطو عربية أي الشريط الثامن للهجة قبطو أرابيكا أداة طايدة دي مدرة من كامي خنبكساجي ماني التي هي القبطية في كلامك دائما أو القبطية في كلامك يوميا ننصح الدارس من شرائط قبطو أرابيكا بأن يقوم بمجهود شخصي بتفريغ محتويات كل شريط في كراس لتسهيل التركيز في الاستذكار والمراجعة مع الشرائط بأوش ما جود سناو الدرس الثاني والعشرون جود عشرين سناو اتنين جود سناو اتنين وعشرين مه جود سناو ثاني وعشرون الدرس الثاني والعشرون بأوش مه جود سناو بأوش مه جود سناو انفعوا النهاردة عايزين ناخد الزمن الماضي بساو أضفسيني بساو أضفسيني الزمن الماضي بساو أضفسيني الماضي التام الأول اللي هو في الإنجليزي first perfect بجاك إن هويت بجاك إن هويت التام الأول first perfect بجاك إن هويت بجاك إن هويت يدل الماضي التام الأول على حدث مضى وانتهى تماما ويصاغ من الضمير الفعلي المساعد للماضي التام ألفا والضمائر الشخصية المتصلة هكذا مثلا مع الفعل ساجي تكلم I أنا في الماضي الألفا اللي في الأول ضمير فعلي مساعد للماضي التام واليوضة اللي بعد كده ضمير المتكلم المفرد I أنا في الماضي I ساجي أنا تكلمت أن نحن في الماضي أن ساجي تكلمنا أك أنت في الماضي أك ساجي أنت تكلمت أرى أنت في الماضي أرى ساجي أنت تكلمت أددن يا أردن أنتم في الماضي أددن ساجي يا أردن ساجي يعني تكلمتم أف هو في الماضي أف ساجي هو تكلم أس هي في الماضي أس ساجي هي تكلمت أو هم في الماضي أو ساجي هم تكلموا وأمام الاسم ألفا زي أ مركز ساجي يعني مرقس تكلم يعني بالنسبة للغائب أو الغائبة أو مثنى وجمع الغائبين والغائبات إذا كان الفاعل اسم وذكرناه قبل الفعل ممكن الضمير يسقط ونكتفي بذكر ألفا للدلالة على الماضي وتوضع قبل الاسم ثم يوضع الفعل بعد الاسم زي آ ماركوس ساجي آ للدلالة على الماضي ماركوس الفاعل وهو اسم ساجي الفعل يعني بدلا من ماركوس أف ساجي نقدر نقول آ ماركوس ساجي مرقس اتكلم وبدلا من دميانا الساجي نقدر نقول أ دميانا ساجي دميانا اتكلمت وبدلا من ماركوس نم دميانا أو ساجي نقدر نقول أ ماركوس نم دميانا ساجي مرقس ودميانا تكلما كسمت مثال آخر همسي يجلس أنا جلست I همسي I همسي نحن جلسنا أن همسي أن همسي أنت جلست أك همسي أك همسي أنت جلستي أرى همسي أرى همسي أنتم جلستم أددن همسي أددن همسي يا أردن همسي أردن همسي هو جلس أف همسي أف همسي هي جلست أص همسي أص همسي هم جلسوا أو همسي أو همسي أمام الاسم ألفا يعني بدلا من ماركوس أف همسي نقدر نقول آ ماركوس همسي مرقس جلس وبدلا من دميانا أص همسي نقدر نقول آ دميانا همسي دميانا جلست وبدلا من ماركوس نم دميانا أو همسي نقدر نقول آ ماركوس نم دميانا همسي مرقس ودميانا جلسا النفي لهذا الزمن راح ناخده بعدين في الشريط الجاي علشان بنودي ووش إن شاء الله مودي آ ينادي على شروق آ ينتصر على يغلب خدناهم في آيات قبل كده I مودي أ ماركوس أنا ناديت على مرقس أنا ناديت ماركوس I مودي أروف ناديت عليه ناديته I مودي أباشيري أنا ناديت على ابني دعوت ابني I مودي أروف ناديته دعوته عيشرو أبي كوزموس أنا انتصرت على العالم غلبت العالم عيشرو أروف أنا انتصرت عليه غلبته أن أراه أبيساج النودي حفظنا الآية دي من مصر دعوت ابني أيمودي أبشيري أول خنكامي أيمودي أبشيري أول خنكامي أن أراه أباي كاسا جنودي حفظنا هذه الآية الأخرى كا آخر أو أخرى باي كاسا جنودي هذه الآية الأخرى تقو أنا قد غلبت العالم جمنمدي أنك أيشرو أبي كوزموس جمنمدي أنك أيشرو أبي كوزموس أجس أنا ناديت مرقس أيمودي أماركوس أيمودي أماركوس أنا ناديته أيمودي أروف أيمودي أروف أنا ناديت دميانا أيمودي أدميانا أيمودي أدميانا أنا ناديتها أيمودي أروس أيمودي أروس أنا ناديت مرقس ودميانا أيمودي أماركوس نام دميانا أيمودي أماركوس نام دميانا أنا ناديتهم أيمود يا رو أيمود يا رو إحنا انتصرنا على العالم أنشرو أبي كوزموس أنشرو أبي كوزموس إحنا انتصرنا عليه أنشرو أروف أنشرو أروف أنت انتصرت على العالم أكشرو أبي كوزموس أكشرو أبي كوزموس أنت انتصرت عليه أكشرو أروف أكشرو أروف بنوي الخطية بنوي الخطية بساتناس الشيطان بساتناس الشيطان أنت انتصرت على الخطية أراشرو أبنوي أراشرو أبنوي أنت انتصرت عليها ابنوي مذكر أراشرو أروف أراشرو أروف أنتم انتصرتم على الشيطان أددان شرو أبساطناس أددان شرو أبساطناس يا أرادان شرو أبساطناس أرادان شرو أبساطناس أنتم انتصرتم عليه أددان شرو أروف أددان شرو أروف يا أرادان شرو أروف أرادان شرو أروف هو انتصر أفشرو أفشرو اللي مش عارف يقول أفشرو يقول أفشرو لكن أفشرو أحسن هو انتصر عليك أفشرو أروك أفشرو أروك هي انتصرت أسشرو أسشرو اللي مش عارف ينطق يقول أسشرو أسشرو لكن الأحسن أسشرو أسشرو هي انتصرت عليك أسشرو أرو أسشرو أرو هي انتصرت عليه أسشرو أروف أسشرو أروف هي انتصرت عليها أسشرو أروس أسشرو أروس هم انتصروا علي غلبوني أوشرو أروي أوشرو أروي هم انتصروا علينا أوشرو أرون أوشرو أرون هم انتصروا عليكم أوشرو أرودان أوشرو أرودان هم انتصروا عليهم أوشرو أراو أوشرو أراو أرووكي تحبل أرووكي تحبل ميسي تلد أرى أرووكي حبلتي أرى أرووكي حبلتي أرى ميسي ولدتي أرى ميسي ولدتي أرى ميسي نان ولدتي لنا إن أمانوال عمانويل أراميسي نان إن أمانوال ولدتي لنا عمانويل أثروكي هي حبلت أثروكي هي حبلت أسميسي ولدت أسميسي نان إن أمانوال ولدت لنا عمانويل أسميسي نان إن أمانوال ولدت لنا عمانويل ناخد بالنا ان ارى انت في الماضي اراميسي ولدتي لكن دارا في المستقبل دارا ميسي ستلدين ارى ارووكي حبلتي لكن دارا ارووكي ستحبلين ارى ارووكي حبلتي لكن دارا ارووكي ستحبلين اراوم اكلتي لكن داراوم ستاكلين أراوم أكلتي لكن داراوم ستأكلين أراسو شربتي لكن داراسو ستشربين أراسو شربتي لكن داراسو ستشربين أن أراه أبايساج النودي جا أوهي أم بشويس حفظنا هذه الآية انتظر الرب أنا انتظرت الرب أي أوهي أم بشويس أي أوهي أم بشويس احنا انتظرنا الرب ان اوهيم بشويس ان اوهيم بشويس انت انتظرت الرب اك اوهيم بشويس اك اوهيم بشويس انت انتظرتي الرب ارا اوهيم بشويس ارا اوهيم بشويس انتم انتظرتم الرب اددن اوهيم بشويس اددن اوهيم بشويس يا اردن اوهيم بشويس أراد أن أوهيم بشويس هو انتظر الرب أف أوهيم بشويس أف أوهيم بشويس هي انتظرت الرب أس أوهيم بشويس أس أوهيم بشويس هم انتظروا الرب أو أوهيم بشويس أو أوهيم بشويس وشلال صلاة دنشيسي أمو نعظمك أول خم بفيلاديون أما سناو إن دكامي إن شلال نمني جو من الملزمة الثانية لكامي للصلوات والترانيم يا أول خندي أجبية أو من الأجبية أجا قل أجا دنشيسي أمو قل نعظمك دنشيسي أمو دنشيسي أمو نعظمك تماون بوين ضب معي تماون بوين ضب معي يا أم النور الحقيقي دندي أونا دندي أونا نمجدك أوتي يا تواب أوتي يا تواب أيتها القديسة وهم مسنودي وهم مسنودي والدة الإله دنشيس يم متماون بوين ضب معي دنشيس يم متماون بوين ضب معي نعظمك يا أم النور الحقيقي دندياونا دندياونا نمجدك أوتي أتواب وهم مسنودي أوتي أتواب وهم مسنودي أيتها القديسة والدة الإله وضاي مواري جزء جديد جاء رمي سينان جاء رمي سينان لأنك ولدت لنا امبسوديرم بكوزموس درف امبسوديرم بكوزموس درف مخلص العالم كله جاء رميسي نان امبسوديرم بكوزموس درف جاء رميسي نان امبسوديرم بكوزموس درف لأنك ولدت لنا مخلص العالم كله أجس جاء رمي سينان امبسو دير بكوزموس درف جاء رمي سينان امبسو دير بكوزموس درف لأنك ولدت لنا مخلص العالم كله ⲁϥⲓ ⲁϥⲓ أتى وهف صود النان بسيكا وهف صود النان بسيكا وخلص نفوسنا أف إي وهف صود النان بسيكا af i وهف صود النان بسيكا أتى وخلص نفوسنا بيولاول التحليل جاء رمي سنان لأنك ولدت لنا جاء لأن أرى ضمير المخاطبة في الماضي يعني أنت في الماضي ميسي تلد أرى ميسي ولدت نان لنا امبسودير بكوزمس درف مخلص العالم كله ام علامة للمفعول به اب أداة تعريف للمفرد المذكر سودير مخلص اب سودير المخلص ام بي كوزموس بتاع العالم ام حرف إضافة بي أداة تعريف للمفرد المذكر كوزموس عالم درف كله ⲁϥⲓ أتى جاء أ اللي هي ألفا ضمير فعلي مساعد للماضي التام الفاي الفه ضمير للفاعل الغائب المفرد المذكر اذا ⲁϥ هو في الماضي ⲓ ياتي ⲁϥⲓ اتى ⲟⲩⲟϩ حرف عطف العطف الافعال والجمل والنعوت ⲁϥⲥⲱϯ خلص الف ضمير فعلي مساعد للماضي التام فاي ضمير للفاعل الغائب المفرد المذكر اذا ⲁϥ يعني هو في الماضي ⲥⲱϯ يخلص ⲁϥⲥⲱϯ خلص النان بسيكا إن علامة للمفعول به نان بتوعنا بسيكا نفس نان بسيكا نفوس بتوعنا نفوسنا أجس إز جنها دنشيس يم مطمعون بوين ضب ماي دنشيس يم مطمعون بوين ضب ماي دن دياونا دن دياونا أوتيات واب وهم مسنودي أوتي أتواب وهم مسنودي جاء رمي سنان جاء رمي سنان امبسو ديرن بكوزموس درف امبسو ديرن بكوزموس درف اف اي وهف سود النان بسيكا اف اي وهف سود النان بسيكا هو أتى ⲁϥⲓ ⲁϥⲓ هي أتت أس إي أس إي هم أتوا ⲁⲩⲓ ⲁⲩⲓ لكن هو سيأتي إفنائي إفنائي هي ستأتي إسنائي إسنائي هم سيأتون سانائي سانائي يبقى أنا أتيت في الماضي ⲁⲓⲓ ⲁⲓⲓ نحن أتينا أن إي أن إي أنت أتيت أك إي أك إي بنقول ϫⲉ ⲁⲕⲓ لأنك أتيت أقصدي أم خلصت إيانا يعني خلصتنا جاءك إي أقصدي أم لأنك أتيت وخلصتنا أجس لأنك أتيت وخلصتنا جاءك إي أقصدي أم جاءك إي أقصدي أم أنت أتيت أرائي أرائي أنتم أتيتم أددني أددني يا أردني أردني طيب هنقول التصريف مرة في الماضي ومرة في المستقبل علشان ناخد بالنا من الفرق أنا أتيت في الماضي أي إي أي إي سآتي في المستقبل دينا إي دينا إي أتينا أن إي أن إي سنأتي دنا إي دنا إي أنت أتيت أك إي أك إي أنت ستأتي إكنائي إكنائي أنت أتيت أرائي أرائي ستأتين دارائي دارائي أتيتم أددنئي أددنئي يا أردنئي أردنئي لكن ستأتون ددنائي ددنائي نلاحظ المستقبل فيه نا اللي بيدل على المستقبل هو أتى أف إي أف إي سيأتي إفنا إي إفنا إي هي أتت أس إي أس إي هي ستأتي إسنا إي إسنا إي هم أتوا أو إي أو إي سيأتون سانا إي سانا إي بجمواري شنرمبي بباتشالات بفتار ما شمت الربع الثالث أجس إن واشن وهام قل بدون نغم تلال أنوف مدان تلال أنوف مدان تهلل ابتهج دينو نمنسو نوان دينو نمنسو نوان الآن وكل أوان جدجيج إسوس بناب جدجيج إسوس بناب لأن يد يسوع ربنا قصدي بكلوم أجدان قصدي بكلوم أجدان كللتكما أجس خنبي وهام قل بالنغم تلالون في مودان تلالون في مودان ديننا من سونيوان ديننا من سونيوان تال الأنف مودان ديننا من سونيوان تال الأنف مودان ديننا من سونيوان جدجيجني سزبناب جدجيجني سزبناب قصدي بكلو مجدان قصدي بكلو مجدان جدجيج جدجيج نسز بناب قصدي بكلو مجدان قصدي بكلو مجدان أجس إمبايف تارو إز جنها قل هذا الربع من البداية تلالون في مودان ديننا من سونيوان تلالون في مودان ديننا من سونيوان جدجيجني سز بناب قصدي بكلو مجدان قصدي بكلو مجدان أجس كسوب تلالون في مودان ديننا من سونيوان تلالون في مودان ديننا من سونيوان جدجيجني سز بناب قصدي بكلو مجدان قصدي بكلو مجدان بيقول أقول تلال تهلل تهللي تهللوا تهلل افرحا أنوف افرح ابتهج ابتهجي ابتهجوا أو ابتهجا هن طبعا بالمثنى أنوف مدان ابتهجا حرفيا فرحوا أنفسكم لأن مدان إياكم مصرفة من علامة المفعول إم مدان يعني إياكم أنوف مدان فرحوا نفسكم يعني فرحا نفسيكما دين الآن نم و انساوني وان كل أوان كل حين إن علامة ظرف زمان سا وقت أو زمن نيوان كل بالإنجليزي every انساوني وان كل حين كل أوان جاء لأن جيج اليد ات أداة التعريف للمفرد المؤنث وجيج يد إن حرف إضافة يسوس يسوع بناب سيدنا ربنا بن بتاعنا ناب رب أو سيد بناب ربنا سيدنا قصدي بكلوم أجودان كللتكما حرفيا أعطت التاج لرأسيكما قصدي أعطت ألفا ضمير فعلي مساعد للماضي التام السيمة اللي هو حرف السين يعني ضمير الفاعل للغائب المفرد المؤنث إذا أص هي في الماضي دي يعطي قصدي هي أعطت بكلوم الإكليل التاج بأداة تعريف للمفرد المذكر كلوم تاج أو إكليل بكلوم الإكليل التاج أجودان لرأسيكما أ لي حرف جر جو رأس جودان رأسكما أو رأسيكما أو للجمع طبعا بس هنا هم مثنى بفتاروا إما هفتاو الربع الرابع أجس إنواشا وهام قل بدون لحن شنرمبي أردا ميس شنرمبي أردا ميس مئة سنة تلدان أردا ميسي وبعدين الني من الجملة اللي بعدها بننطقها مع الجملة دي دلوقتي عشان الموسيقى شنرمبي أردا ميس شنرمبي أردا ميس هنشيري نم هنشاري اللي هي أصلها إن هنشيري نم هنشاري بس النون نطقناها مع الربع اللي قبل كده هنشيري نم هنشاري أولاد وبنات شنرمبي خمبي كاني شنرمبي خمبي كاني مئة سنة في السمن نمبي ناني إماني نمبي ناني إماني والعسل دائما والشهد دائما أجس خمبي وهام شنرمبي أردا ميسن شنرمبي أردا ميسن هنشيري نم هنشاري هنشيري نم هنشاري شنرمبي أردا ميسن هنشيري نم هنشاري شنرمبي أردا ميسن هنشيري نم هنشاري شنرمبي خمبي كاني شنرمبي خمبي كاني نمبيناني إماني نمبيناني إماني شنرمبي خمبي كاني نمبيناني إماني نمبيناني إماني أجلس إمبايف تارو إسجنها قل هذا الربع من البداية شنرمبي أردا ميسن هنشيري نم هنشاري شنرمبي أردا ميسن هنشيري نم هنشاري شنرمبي خمبي كاني نمبيناني إماني نمبيناني إماني أجس كسو شنرمبي أردا ميسن هنشيري نم هنشاري شنرمبي أردا ميسن هنشيري نم هنشاري شنرمبي خمبي كاني نمبيناني إماني نمبيناني إماني بيختاروا انجينرو أبخاء ربع القرار في الآخر خانوا كلام بسرعة شنرمبي شنرمبي شنرمبي شنرمبي شنرمبي شنرمبي شنرمبي شنرمبي شنرمبي شنرمبي شنرمبي شنرمبي شنرمبي شنرمبي شنرمبي شنرمبي بيساجنو دمواري الآية الجديدة بشايس أي من را ديمت سايا إندا بكاي بشايس أي من را ديمت سايا إندا بكاي يا رب أحببت جمال بيتك مزمور 25 في الترجمة القبطي بشايس يا رب أيمن را أحببت ديمات سايا الجمال إن ده بكاي بتاع بيتك ابقى ده التعريف للمفرد المذكر شايس رب أيمن را أنا أحببت ألفا ضمير فعلي مساعد للماضي واليوضة اللي هي الياء ضمير للفاعل المتكلم المفرد أي أنا في الماضي من را يحب يبقى أي من را أحببت دي مد سايا الجمال دي أداة التعريف للمفرد المؤنث مد للاسم المعنوي سايا جميل مد سايا جمال سايا جميل لكن مد سايا جمال اللي هو الاسم المعنوي من كلمة جميل سايا ان ده حرف اضافة بكاي بيتك بك بتاعك اي بيت بكاي بيتك اجس يا رب احببت جمال بيتك بشيس ايمن را ديمت سايا اندا بكاي بشيس ايمن را ديمت سايا اندا بكاي دينو دينا جا شمتن ساجن رامين كامي او شب خنب ساجن ارابيكوس اندا بشلول خنكامي دلوقتي راح اقول ثلاث كلمات قبطية موجودة في الكلام العربي بتاع الناس في مصر مر علينا خم بيجو شنرمبي ببطشلات ثلاث كلمات شنرمبي مئة سنة شا يعني مية ورمبي سنة شنرمبي مئة سنة باي أساجن رامين كامي با شائعة في الاستخدام الكنسي كدعاء بطول العمر لمن أحسن عملا كاني سمن أو دسم أو حلاوة ناني شهد اللي هو عسل النحل الخام يعني العسل مع الخلايا الشمع كان يوناني ناي هنساجن رامين كامي نا بيستخدموا مع التحريف قليلا يقولوا لكاني ولا ماني يعني ماني بدلا من ناني بالميم بدل النون لكاني ولا ماني يعني لا سمنة ولا شهد وساعات يكملوا ويقولوا ولا دكان الزلباني اللي هو دكان بائع الزلابيا اللي هو يقابل دلوقتي محل الحلويات والجاتوهات لما يكون واحد غضبان او زعلان على حاجة تلفت او على اي امر من الامور لم يسر على ما يرام لما تسأله عنه يقول لا كاني ولا ماني يعني لا سمنة ولا شهد او لا حلاوة ولا شهد يعني منين راح نعمل حاجة كويسة منين راح تبقى الامور كويسة لما ما فيش كاني ولا ايه ماني وساعات يقول لا كاني ولا ماني ولا دكان الزلباني يعني لا فيه في البيت سمنة ولا عسل ولا فيه كمان دكان زلباني نشتري منه حاجة حلوة جاهزة يعني الحالة سيئة جدا دينو نقرا مع بعض في الفيلاديون الملزمة بتاعة اوجين اوش مطالعة خن في نيران الناب أسماء الأعلام انرامين كامي القبطية أوجين أوش خن نيران الناب انرامين كامي مطالعة في أسماء الأعلام القبطية أوجين أوش خن نيران الناب انرامين كامي مطالعة في أسماء الأعلام القبطية حرف ضاو صفحة ثلاثة عايزكم تبصوا في الحروف القبطي واحنا بنقرا علشان تتعلموا القرايه بالقبطي على اصولها حرف ضاو يلفظ به دال ضاد ت طه الحقيقه الضاد هي تفخيم الدال والطه هي تفخيم الت يعني الدال والضاد هما صوت واحد تقريبا بيختلفوا بحسب الحرف المتحرك اللي وراهم الحرف المتحرك اللي وراهم إذا كان مفخم يبقى ضاد إذا كان مرقق يبقى دال يعني ما أقول إيه عايز أقول آ آه آ مفخم ده أقول قبله الحرف دال هيطلع مش هيطلع دال هيطلع ضا ضا عشان وراه آ ضا يبقى ضاد أقوله مرقق آ آ يبقى أنت قبله حرف الدال هيطلع دال مش ممكن يطلع ضاد هيبقى دا دا يبقى الحقيقة الفرق بين الدال والضاد مش في صوت الحرف نفسه لكن في صوت المتحرك اللي وراه إذا كان رقيق يبقى دا إذا كان مفخم يعني من الزور من ورا ضا وبالمثل الت والطه الفرق بينهم هو في صوت المتحرك فإذا كان المتحرك رقيق تا تا لكن إذا كان مفخم من الزور من ورا يعني طا طا وبنفس الفرق برضو حرف السين والصاد السين إذا كان وراه حرف رقيق يبقى سا سا وراه مفخم آ يبقى صا صا بإصاد يبقى الفرق بين الدال والضاد والته والطه والسين والصاد هو فرق من جهة الحرف المتحرك إذا كان رقيق أو مفخم حرف ضاو يلفظ به دال أو ضاد أو ته أو طه ونكتفي هنا بتقديم أمثلة من أسماء الأعلام ينطق فيها هذا الحرف دال أو ضاد أولا من أسماء الأشخاص أبادير أبادير بدير بدير أجس نماي إزجنها أبادير أبادير بدير بدير دوماديوس دوماديوس لاونديوس لاونديوس ديوكلاديانوس ديوكلاديانوس واسيليداس واسيليداس أرشليداس أرشليداس بسادة بسادة يا بسادة بسادة دميانة دميانة دميانوس دميانوس لاتسون لاتسون اللاديوس اللاديوس كلاوديوس كلاوديوس ماليدي ماليدي Secundos, secundos. Secondos, secondos. Secondas, secondas. Bidaba, bidaba. Bandalaun, bandalaun. Dabbora, dabbora. Drosilla, drosilla. حاشية نضيف هنا للفائدة أمثلة أخرى لبعض أسماء إسلامية وعربية وردت بالهجاءات التالية في وثائق قبطية من مختلف اللهجات عبد الله عبد الله أرشيد أرشيد أحمد أحمد محمد محمد محمد محمد راشد راشد سويد سويد حمدان حمدان حديد حديد الوليد الوليد اللي هو الوليد الوليد ثانيا من أسماء البلاد والقرى والأماكن رشيد رشيد سندباست سندباست سندنهور سندنهور تكاو تكاو تكهلي تكهلي دمياطي دمياطي بديمنهور بدي منهور دفرة دفرة بياض بياض بشادي بشادي بشندلات بشندلات رغودة رغودة بردنوها بردنوها صندفة صندفة دشنا دشنا دشنا دشنا نكاديريون نكاديريون نيداندوري نيداندوري دنديرون دنديرون اللي هي دندرة سودومنت سودومنت ديمقراطون ديمقراطون تكلو تكلو ديمون سوراد ديمون سوراد ديانوشر ديانوشر صفحة خمسة درشابي درشابي أنادولا أنادولا دمكلا دمكلا دربة دربة دمسكوس دمسكوس خلكيدون خلكيدون أو كالكيدون كالكيدون بهندو بهندو يا بهندو بهندو بأوش إما جد شمت جد عشرين شمت تلاتة جد شمت تلاتة وعشرين ما جد شمت تالت وعشرون الدرس الثالث والعشرون بأوش إما جود شمت بأوش إما جود شمت هنساجي كلمات ذهبت أنا رحت أي شناي أي شناي ذهبنا رحنا أنشنان أنشنان أنت ذهبت رحت أكشناك أكشناك أنت ذهبت رحت أراشنا أراشنا أنتم ذهبتم رحتم أددان شنودان أددان شنودان يا أردان شنودان أردان شنودان هو ذهب راح أف شناف أف شناف هي ذهبت راحت أس شناس أس شناس هم ذهبوا راحوا أو شنو أو شنو أين هو أفطون أفطون أين هي أسطون أسطون أين هم أوطون أوطون مكان التجمع أو الاجتماع بمن طعودي بمن طعودي طعودي يجتمع ما مكان من طعودي مكان بتاع الاجتماع بمن طعودي النادي أو مكان الاجتماع إخوتك ناكس ناو ناكس ناو إخوتك ناس ناو ناس ناو لكن إخوتي ناس ناو ناس ناو يأكل وم وم يأكل يطعم دمه دمه يشرب سو سو يشرب يسقي يروي اتسو اتسو يبقى وم يأكل لكن دمه يأكل يطعم سو يشرب لكن اتسو يشرب يسقي يروي